خدنا أول موقف في حياة داوود آه، قلب داوود الصغير أو الشاب داوود الصغير ال- الأخير المرذول اللي مش معتبر في بيته اللي ربنا بيختاره عشان قلبه لأن الله لا ينظر إلى العينين زي الإنسان ولكن ينظر إلى القلب امبارح كمان بالليل خدنا داوود وجوليات وشفنا ان قلب داوود مش بس قلب متواضع وقلب صغير في قلب فيه شو- شجاعة الشجاعة دي مبنية على إيمان والإيمان آه، ثقة بالله ثقة عمياء فخلاه متميز وسط كل الشعب ب- بالرغم من صغر سنه وضعف إمكانياته وفي نفس الوقت ما كانش خايف من حاجة ولا الموت وعنده ثقة في اسم رب الجنود أكتر من الرمح والسيف والترس آم، هناخد لقاء تاني أو قصة تانية طبعا داود قصصه ما تخلص يعني لو قريته من صمويل الأول من إصحاح 16 لآخر صمويل التاني يعني حوالي 50 إصحاح كل إصحاح فيه شغل فلو حبينا ناخده درس كتاب يبقى معانا 50 يوم فمش هينفع احنا لكن بنلقط كل شوية بعض المواقف وحاجات بعض- بعضها مش مشهور وحاجات مشهورة الموقف اللي جاي ده يمكن بعضكم ما- ما يعرفوش يعني غير المواقف المشهورة اصحاح 21 صميل الاول 21 برضه هنمشي كده مع الاحداث ونشوف قلب داوود قبلها كان في لقاء في اصحاح 20 بين داوود ويوناثان وتعاهدوا انه يفضلوا امناء كاصدقاء لاخر العمر بالرغم ان العهد ده هيكلف يوناثان كتير لان يوناثان ابوه هو العدو اللدود لداود فطبعا الموقف صعب لكن قبل كل منهما صاحبه لما ترجعوا صح 20 عدد 41 وبكى كل منهما مع صاحبه حتى زاد داود عاوز ابتدي من الحته دي ان داود عشان قلبه نقي مش بس بيحب بيحب ربنا بس فبيقول في اصحاح 20 عدد 41 قبل كل منهما صاحبه وبكى كل منهما مع صاحبه كان نوع من اللقاء الوداع لانه مش عارفين هيتقابلوا امتى تاني و... وعارفين انه شاول هيفرق بينهم ويمكن ما تقابلوش غير مرة بعد كده وفعلا بعدها يوناثان مات حتى زاد داود يعني وهما بيبكوا مع بعض كوداع داود زاد في البكاء آم، ده معناه ان القلب القلب النقي مش بس بيحب ربنا بنقاوة بيحب كمان الناس بنقاوة والقلب ال- اللي فيه حب لربنا عادة بيحب كل الناس وبيحب الناس القريبين حب زيادة من الصعب ان احنا نفصل حب ربنا عن حب الناس ويوحنا الحبيب قالها لنا بطريقة لطيفة قال ازاي تحب الله الذي لا تراه ان كنت لا تحب اخوك الذي تراه وعشان كده اول وصيتين داخلين في بعض تحب الرب الهك وتحب قريبك كنفسك حتى ان ربنا يسوع المسيح لما سئل فيما هي اعظم الوصايا قال دول بس وقال افعل هذا فتح لو قدرت على دول تحب ربنا من كل قلبك وتحب الناس زي نفسك تحيا يعني تحيا يعني تاخد الابديه تح- تحيا حياه ابديه كمان فداود الحقيقة كان عنده حب شديد قوي لصديقه يوناثان وجمعتهم الظروف بالرغم من فارق المستوى الاجتماعي فقال يوناثان لداود اذهب بسلام لأننا كلينا قد حلفنا باسم الرب قائلين الرب يكون بيني وبينك برضه دي حاجة مهمة أن العلاقات الإنسانية تبقى قوية جدا لما يكون الرب بيني وبينك الزواج يبقى قوي جدا لما يبقى الراجل بينه وبين رب مراته ربنا يعني رابطهم ربنا الصديق وصديقه رابطهم ربنا ال- الأخ وأخوه الابن وأبوه ال- كل العلاقات الإنسانية لما يكون ربنا مشارك فيها الرب بيني وبينك تبقى علاقات قوية جدا وهتشوفوا بعد كده معرفش هتلحقوا ولا لا لكن يعني ازاي داوود يفضل وفي ليوناثان صديقه عشرات السنين بعد موته ويفضل ابنه يأكل على مائدته لآخر العمر ما في بوشز ده عشان عهده مع يوناثان صديقه وهتسمعوا ال- المرثاة بتاعت داود على صديقه يقول تعبير غريب جدا يقول كانت محبتك لي أعجب من محبة النساء يعني كان في نوع من الحب ال- ال- ال- ال- الغرام بينهم يعني يعني صداقة على مستوى راقي جدا في ناس ساعات تقول الصداقة دي مش موجودة في الكتاب وهل ينفع واحد يكون بتاع ربنا قوي يحب واحد صاحبه قوي ايه المشكلة يعني ويعني ما هو داود اهو بيحب ربنا قوي لكن بيبكي على صديقه بكاء شديد جدا ويفضل فاكره طول عمره اذا ما فيش ما يفصل ابدا محبة ربنا عن محبة الناس الرب يكون بيني وبينك وبين نسلي ونسلك إلى الأبد فقام وذهب وأما من الثان فجاء إلى المدينة فجاء داود إلى نوب هنبتدي بقى أصحاح 21 إلى أخي, أخي مالك الكاهن فاضطرب أخي مالك عند لقاء داود وقال له لماذا أنت وحدك وليس معك أحد فقال داود لأخي مالك الكاهن إن الملك أمرني بشيء وقال لي لا يعلم أحد شيئا من الأمر الذي أرسلتك فيه وأمرتك به وأما الغلمان فقد عينت لهم الموضع الفلاني والفلاني والآن فماذا يوجد تحت يدك أعطي خمس خبزات في يدي أو الموجود فأجاب الكاهن داود وقال لا يوجد خبز محلل تحت يدي ولكن يوجد خبز مقدس إذا كان الغلمان قد حفظوا أنفسهم لا سيما النساء من النساء فأجاب داود الكاهن وقال له إن النساء منعت عنا منذ أمس وما قبله عند خروجي وأمتعة الغلمان مقدسة وهو على نوع محلل واليوم أيضا يتقدس بالآنية فأعطاه الكاهن المقدس لأنه أعطاه الكاهن الخبز المقدس لأنه لم يكن هناك خبز إلا خبز الوجوه المرفوع من أمام الرب لكي يوضع خبز سخن في يوم أخذه وكان هناك رجل من عبيد شاول في ذلك اليوم محصورا أمام الرب اسمه دواغ الأدومي رئيس رعاة شاول نقف لغاية هنا القصة ايه داود ابتدى يهرب من شاول لان الصح اللي قبله اللي طبعا بيقرا معانا يكتشف انه شاول اعلن علانية قدام الناس انه طول ما داود عايش مملكته غير مستقر يعني لازم يخلص على داود وشتم ابن يونسان وقال له يعني ما معناه انت اصلك ما بتفهمش حاجة طول ما الجدع ده عايش انت مش هتبقى ملك يونسان ما اهتمش طبعا لانه بيحب داود لكن شاول مستحلف لداود فعرف داود انه لازم يهرب فاول حتة هرب ليها خلي بالكم الحتة دي بقى هرب الى مدينة الكهنة كان في زي قرية صغيرة فيها حاجة وثمانين كاهن بعائلاتهم المدينة دي زي ما تقولوا دير كده واحد يروح يقعد فيه يصلي فيه وبعض الناس بتبقى عندها نوع من التطهيرات اليهودية عشان كده يقول لك دواغ ده كان محصورا امام الرب يعني عليه زي نذر او عليه عهد كده انه يقضي مثلا كام يوم في المكان ده فداود اول حتة هرب ليها في اول قصة هروبه والقصة دي طويلة جدا لكن اول مكان التجأ اليه هو مكان الله او مكان الكهنة لغاية الوقت ده ما كانش فيه هيكل سليمان خلي بالكم وكان الخيمة ما حدش يقدر يقعد فيها خيمة الاجتماع او مكان تابوت العهد في الوقت ده يعني فكان الممثل للكنيسة هي المدينة دي نوب مدينة الكهنة واخي مالك رئيس الكهنة اول معنى يشغلنا او اول تدريب ممكن نتعلمه من قلب داود ان قلب داود يوم ما يهرب بيهرب على الكنيسة او بيهرب على ربنا او بيهرب على اولاد ربنا او كهنة او ده لانه متبرمج على كده لانه ما يعرفش حد غير كده ممكن واحد فينا لما يتزنق يفكر في 100 حل و100 شخص و100 مكان يقول لك اغير جو هنا واغير جو لكن هو داوود المكان اللي اول ما فكر يهرب هرب ليه كان اخي مالك الكاهن اخي مالك اضطرب عند لقاء داوود لانه كانت المدينة دي زي ما منعزلة وما كانش الرجل عليها كتير وداوود ما جاش قبل كده في الغالب او يعني مش يعني هم عارفينه طبعا لانه قبلها قصة جوليات بقى فداود أصبح شخصية مشهورة وفي الغالب الناس توقعت الغيرة اللي هتحصل بين شاول وداود أو ككاهن بالذات فاهم إن شاول دلوقتي ملخبط ممكن يتوقع فيمكن يكون سبب اضطراب أخي مالك هو قلقه من شاول هو شاول يعني عاوز يقول له شاول عارف ولا مش عارف الحقيقة داود هنا ما قالش الحقيقة قال الملك أمرني بشيء وقال لي لا يعلم أحد شيء من الأمر الذي أرسلتك فيه هنا داود ما نقدرش نجامله ونقول انه يعني لا هو كذب لا شك انها كذبة وده الغريب ان حياة داود مليانة اخطاء هنشوفه امبارح احنا قاعدين نجمل فيه ونطلع بيه لكن داود انسان زينا ومليان في حياته اخطاء اخطاء كبيرة واخطاء يعني هو كل الاخطاء وحشة لكن يعني في أخطاء تبدو صغيرة وفي أخطاء كبيرة لكن الكذبة دي عشان الناس بتستسهل الكذب الكذبة دي هتطير 80 كاهن هتموتهم الكذبة الصغيرة دي هتشوفه في الآخر إذا احنا ساعات بنستسهل الخطايا الصغيرة أو نعتبره يعني ها مشي حالك لا مشي حالك دي وجعت قلب داوود وأعتقد أنه ما كدبش بعدها ولا مرة أو يعني هنشوف بعد كده لكن داوود كان في حياته أخطأ منها أنه هنا كذب على أخي مالك وقال له أنا جاي مبعوث بأمر من الملك ومحدش عارف الموضوع ده والغلمان اللي معايا الغلمان الباقيين هو معتبر داود من الغلمان كان ليهم كل واحد مسؤولية فهم جعانين طبعا هربانين واعتقد ان داود كان معاه ناس كم واحد يعني من رجالته او غلمانه اللي بيمشوا معاه وده اللي ذكره ربنا يسوع المسيح لما حكى القصة دي على فكرة المسيح قال القصة دي يمكن بعضكم برضه ما ياخدش باله الاصحاح ده ذكر المسيح له المجد في متى 12 هنرجع له دلوقتي قال له انت تحت يدك ايه يعني نظام عندكم اكل ولا لا لان دول عايشين بقى على قدهم خالص وزي نظام الاجيرة الفقيرة تروح دير فقير ما تبقاش عارف اه هتلاقي اكل ولا لا اه قال له دينا بس خمس ترغفة هيكفونا او حتى الموجود فقال له لا يوجد خبز محلل يعني ايه كان في حاجة في نظام عند الكهنة في ميدة زي الترابيزة اللي قدامي دي يحط عليها كل يوم الصبح 12 قربانة سخنة والمايدة دي اسمها مائدة خبز الوجوه تبقى قدام عينين ربنا يعني كل خبزة منهم تمثل سبط فكأن السبط تحت عين ربنا على طول هم باصين عليه وشهم في وشه وربنا باصص عليهم وشه, وشه في وشهم فاهمين المعنى البسيط بتاع المايدة دي والمايدة دي طبعا ترمز بشكل ما إلى الإفخارستين المائدة دي كان لازم يوميا الخبز يبقى طازة فيجوا آخر النهار ياخدوا ال 12 قربانة دي ما ياكلوهاش غير الكهنة لأن ده شغل اللاويين والكهنة فده خبز غير محلل لغير الكهنة فاهمين المعنى هنا يعني فلما بيقول له خبز محلل يعني خبز من العادي ما عنديش مش عامل حساب في خبز عادي أه ولكن يوجد خبز مقدس إذا كان الغلمان قد حفظوا أنفسهم كان ليهم طقوس أنه أنه ما يكونوش يعني فيهم عشرة جسدية وهنا كان غالبا الغلمان دول كان بيبقى لهم علاقات يعني مش مظبوطة فقال له يعني أخاف يكونوا العيال اللي معاك دول مش ملتزمين قال له بص احنا بقالنا ثلاث أيام هو عاوز يقول له بقالنا ثلاث أيام هربانين مش قادر يقولها له فاحنا لا فاضيين لستات ولا بتاع والموضوع ده مش على بال حد وأمتعة الغلمان مقدسة برضو كان في نظام للتطهير كده لازم يحافظوا عليه يعني مثلا ما يلمس أي جسد ميت ما يلمس طير من نوع معين عشان تفضل حاجته مقدسة فأعطاه الكاهن المقدس أعطاه الكاهن الخبز المقدس لأنه لم يكن هناك خبز إلا خبز الوجوه المرفوع من أمام الرب لكي يوضع خبز سخن في يوم أخذه فاهمين المعنى فنحطه تاني يوم او في نفس اليوم على اخر النهار يبتدي ينزل الخبز الجديد فالقديم ده بيتشال وكان هناك رجل من عبيد شاول في ذلك اليوم محصورا امام الرب اسمه دواغي الادومي رئيس رعاة شاول انا عاوز اعرف بقى ربنا يسوع المسيح اعتبر التصرف ده غلط ولا لا تعالوا نرجع لمتى 12 نشوف ربنا لما علق على التصرف ده اولا هو الكذبه كذبه مش هندي مش دي اللي هنتكلم فيها دلوقتي لكن اقروا متى 12 نقرا مع بعض في ذلك الوقت ذهب يسوع في السبت بين الزروع فجاع تلاميذه وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون في التقليد اليهودي الحركة دي غلط لكن في نص الكتاب في العهد القديم مش غلط يوم سبت في العرف اليهودي ولا قطف السنابل يعتبر صح لكن كنص كتابي الحكاية مش كده فاهمين فالموضوع عليه قولان ما بين التقليد المقصود به العرف السائد والعرف ده فيه حاجات كتيرة دخيل دخيلة وما بين وصية ربنا كما هي فهنا التلاميذ جاعوا وابتدأوا يقطفون سنابل ويأكلون التلاميذ اللي مع ربنا يسوع المسيح ما هماش فريسين ما هماش محترسين تدين هم ناس بسطا محافظين صحيح على الأصول بتاعتهم ويخافوا ربنا لكن ناس بسطا يعني مش ما هماش فريسين فالفريسيون لما نظروا قالوا له هو ذا تلاميذك يفعلون ما لا يحل فعله في السبت مسكوا عليه غلطة قالوا له تلاميذك بيعملوا حاجة غلط يعني انت انت غلطان وتلاميذك غلطانين فقال لهم شوف هيستخدم بقى ربنا يسوع المسيح القصة دي أما قرأتم ما فعل داود حين جاء هو والذين معه يبقى معروف انه كان معاه ناس كيف دخل بيت الله وأكل خبز التقدمة الذي لم يحل أكل له ولا للذين معه بل للكهنة فقط طب هو عاوز يثبت ايه دي صح ولا غلط كده صح طب قال لهم انتوا يعني مستكترين على العيال ياكلوا يفركوا السنابل وياكلوا طب ايه رأيكم داود بتاعكم ده لان هم خلي بالكم اليهود في تعصبهم ينسوا اخطاء ناسهم ويمجدوهم زيادة نحن أولاد إبراهيم ولم يستعبدنا أحد قط طب ما إبراهيم غلط ليس لنا ملك ملناش غير داود وصلنا يا ابن داود يحبوا داود قوي اليهود لغاية النهارده نجمة داود لكن داود فيه أخطاء في حياته فقال لهم إيه رأيكم طيب إن داود كبيركم اتصرف تصرف كنت انتوا في اليوم الوقت ده هتلوموه عليه لما دخل بيت الكهنة وما لقاش خبز كان هو واللي معاه من خبز الذي لا يحل أكله إلا للكهنة فقط إذا المسيح له المجد بيدافع عن تلاميذه وأيضا يعتبر ما فعله داود مش خطأ خلي بالكم أو ما قرأتم في التوراة أن الكهنة في السبت في الهيكل يدنسون السبت وهم أبرياء إزاي بقى لكن ببساطة يحصل إيه في شريعتين تطبيقهم بيبقى ضد بعض إنه الختان لازم في اليوم الثامن الثامن عند اليهود والسبت ما يتعملش فيه ولا عمل لكن تبقى حوسة لو عيل اتولد وجه اختانه يوم السبت يختنوه ولا ما يختنوهوش هم طلعوا في عرف انه لا اختنوه بنظام يعني عند بعض اخواتنا كده يقول لك دي تنسخ دي يعني في وصية تلغي اللي قبلها او اهم منها او حاجات زي كده فهم اعتبروا انه لا معلش نكسر السبت في الحتة دي قال لهم طب ايه رأيكم الكهنة بتاعكم بيكسروا السبت بتع... تعرفكم بلغتكم الكهنة بتاعكم بيكسروا السبت لان هم بيختنوا العيال يوم السبت طبعا السيد المسيح له المجد عاوز يحرر اليهود من الحرفية لان هو لما قال اذكر يوم السبت لتقدسه ما كانش يقصد ابدا انك ما تفرقش شوية سنابل لما تجوع وتاكل ما كانش ده غرضه خالص في الوصيه اذكر يوم السبت او يوم الرب لتقدسه كان معناه انشغل بربنا في اليوم اللي عمل الدنيا دي كلها عشانك في احتفال الله بخليقته خلي قلبك مع ربنا لكن عشان تاخدها بالشكل الحرفي ما كانش ده غرضه فالسيد المسيح عاوز يحرر اليهود من الحرفية والقصة بتاعت داود تؤكد ان المسيح له المجد ما كانش في يعني كان عنده هذه الروح داود المحب جدا لله والمحبوب لأن داود يعني محبوب كان بالروح القدس الساكن فيه يستحل أمور ويتخطى حدود الحرف لكن طبعا دي مش تعم... ما نقدرش نعممها ونقول ها ان كل واحد يحل لنفسه حاجة لا مش ده القصد عشان كده قلت لكم في الاول هو داود كذب والكذبة دي هيندم عليها لكن أكله الأكل ده ما كانش بالضرورة خطأ بدليل أن السيد المسيح استخدمها كشاهد عشان يكسر كبرياء اليهود والفريسيين ويقول لهم يا اخوانا داود عمل كده وانتوا نفسكم يوم السبت بتختنوا العيال ما بتسألوش عن كسر السبت واضح المعنى فهنا المسيح هنا داود عمل حاجة ما كانتش مقبولة لكن تاخدوا بالكم ان اخي مالك كمان بالروح قبل العمل يعني تخطى حدود الحرف وقال له طب بص اذا كنت انت واللي معاك مستعدين ماشي عارفين زي ايه بس خدوا الكلام برضه بحكمة ما تاخدهوش بتحايل واحد يجي بعد الانجيل ويقول لابونا انا محتاج اتناول بس ابونا قال اللي يجي متأخر ما يتناولش بس انا فعلا محتاج ومكسور وعمال اصلي و... طب يا حبيبي اتناول يبقى انا وهو حرفيا كسرنا قاعدة لكن روحيا مش بالضرورة نكون مش مقبولين قدام ربنا ليه لانه هو محتاج وحاسس لكن لو جالي بقى كل مرة كده على اخر القداس اقول لهم ما تناولش طبعا لانه فاهمين ازاي يعني لو في خبز عادي هنا ما ياكل داود الخبز العادي لكن هنا الظروف ما سمحتش غير ان هم وماله ما انتوا بتوع ربنا برضه فاهمين انا اقصد المرونة خلي بالكم في فرق بين المرونة والتسيب لازم نميز بين الكلمتين دول بين الحكمة والتسيب هنا أخي مالك بحكمة ارتضى أن داود يأكل من هذا الخبز المقدس هو منعه لأن ما فيش غير كده والسيد المسيح له المجد لما استخدم الحادثة دي ما اعتبرهاش خطية ما لم ينسب لداود الخطأ فيها ماشي نكمل ونشوف حصل ايه المصيبة بقى ايه في عدد سبعة كان هناك رجل من عبيد شاول في ذلك اليوم محصورا امام الرب محصور امام الرب دي تعبير كان آه يعني آه مربوط بربنا كده يعني مش معناها تقوى لا عليه التزامات معينة واخدين بالكم يعني لازم يقعد له في كام يوم في الحتة دي ويعمل تطهيرات معينة بسبب خطأ معين في الغالب فاهمين ازاي فده نوع من طقس كان عنده للأسف بقى دواغ الأدومي ده كان إيه كان رئيس رعاة شاول فطبعا داود أول ما شافه عرف إن الموضوع مش هيعدي على خير لأنه فاكر هيهرب في مكان ما فيهوش غير كهنة هيستر عليه وهيقول له ما تجيبش سيرة لحد أنا عندي مأمورية سرية ويقعد بقى لكن أول ما شاف الراجل ده عرف إن الموضوع يضايق وقال داود لأخي مالك أفما يوجد هنا تحت يدك رمح أو سيف برضه دي تعتبر إيه لا مش كده يعني ضعف انت انت قبلها على طول بكم اصحاح كنت بتقول لا بسيف ولا برمح لكن باسم رب الجنود انت داخل مدينة كهنة مدينة الصلاة بيت ربنا وتقول له ما عندكش سيف ورمح واخدين بالكم الحكاية اه ابتدى يضعف ابتدى داود يضعف دخل على كذبة وبيدور على سيف ورمح حاسبه من الحتة دي الحتة دي بتحصل في حياتنا كتير ساعات تبقى في وقت كده طاير مع ربنا في وقت تاني تبقى ايه عمال تتزحلق وغلطة بتجيب غلطة وغلطة بتجيب غلطة وانت مش دريان وبقيت تتكلم كلام كنت قبلها بترفضه وبتتصرف تصرفات كنت انت نفسك بتدين الناس عليها مش كده فقال له ما عندكش رمح او سيف لاني لم اخذ بيدي سيفي ولا سلاحي لان امر الملك كان معجلا عمال يكمل الكذبة أصل الأمر كان مستعجل فما لحقتش أخد عدتي فقال الكاهن إن سيف جلياط الفلسطيني الذي قتلته في وادي البطن ها هو ملفوف في ثوب خلف الأفود أتاري السيف بعد فترة اتنقل كذكرى في بيت ربنا عشان عمل الله معاهم فأصبح في مدينة الكهن فقال له أنا عندي ما عنديش غير سيف جلياط أنا حسيتها أو أنا معتقد إنها كانت رسالة من ربنا ان السيف ده بتاع جليات اللي ما نفعوش فانت جاي تدور على سيف يا داود وبتدور عليه في بيت ربنا يا داود يعني ايه يعني انت دخلت غلط ليه ده انت لما لبسوك في الاول قلت انا مش بتاع الكلام ده لم اجربها انا لا بسيف ولا برمح لكن باسم رب الجنود ما ترجع لمجدك ما تخليك في العز ده الايمان اللي يخليك متشال طول الوقت سيف ايه اللي هينفعك اليومين دول فاهمين وعشان ربنا ينبههم ملقاش غير سيف جليات يعني مهما كنت قوي مش هينفعك سيف جليات او يعني مش هو ده اللي بينفع مهما كان عندك حكمة ارضية مهما عندك امكانيات مش بالضرورة ده ينقذك خليك في بيت ربنا صلي وخلاص ده شو برافو المعنى الثاني انه بيفكروا ان ربنا وقف معاه في موقف اصعب من اللي انت فيه انت دلوقتي هربان من شاول على الاقل شاول بعيد عنك اميال المرة اللي فاتت كان في امطار بينك وبين جوليات ما كنتش قده فيعني انت قلقان ليه بتدور على السيف ليه كمان في كلمة جميلة قوي يقول ملفوف في ثوب خلف الأفود ايه الأفود ده يا جماعة فإن شئت أن تأخذه فخذه لأنه ليس آخر سوى معلش خليكم معي ها آه الأفود ده يا جماعة كان توب كتان أبيض زي الصدرة بتاعت القسيس كده كان يلبسها كبير الكهنة او النبي وكان يقال ان عليها حاجة اسمها الأوريم او التميم زي حجرتين كده وسطيهم اسماء الاسباط ال 12 سبت الحجرتين دول يفضل يصلي الكاهن ويطلب طلب في مشورة في اختيارين ولما واحدة منهم بتلمع شوية يفهموا ان ربنا بيقول اوكي او تطفي قوي او التانية تلمع بطريقة يقول لا مش موافق فاهمين الفكرة فكان دي نوع من التعامل بينهم وبين ربنا زي نظام القرعة شوية لكن يعني الأفود ده كان بيلبسوه كان ثوب مقدس بتاع الكهنة بس وعشان كده هتلاحظوا الأفود في حياة داود ليه, ليه ك- كرامة كبيرة لما تتتبعوا القصة هتلاقوا كل لما يدني يقولوا هاتوا لي الأفود الحقوني بالأفود عاوز أسمع صوت ربنا عاوز أعرف ربنا عاوز إيه مش فاهم أعمل إيه دلوقتي فهنا العجيب إنه بيقول له السيف ورا الأفود عارفين كأنه بيقول له عاوز إيه كأن أخي مالك بيقول له ها أنت عاوز إيه فيهم السيف ولا الأفود قال له لا هات السيف عشان كده بيقول له إن شئت أن تأخذه فخذه عاوز السيف روح خده من ورا الأفود يمكن بيفكروا لآخر لحظة ما تطلب ربنا ما تقول لي يا ابونا قول لي مشورة روحية لكن انت عاوز السيف انت ابتديت تتزحلق ليه يا داود خلي بالكم الاصحاح ده كله زحلقه يوجع القلب في كام اصحاح في داود انسان بيضعف من كتر ما هو هربان ابتدى يشك او ابتدى ينسى انه م- ممسوح من الله وان ربنا مسنده وانه قتل دب واسد وانه قتل جولياث وانه آه، يعني كل ده بينساه في لحظة الضعف وبيحس انه هربان ومش لاقي حاجة يعملها وراح لمدينة الكهنة ع- بيكذب وبيهمه ياكل هو واللي معاه وبعدين عاوز سيف خلي بالك اهي السكة دي عمرها ما تنجح ف لا ليس اخر سوى هنا فقال داود خلي بالكم التعبير اللي قاله يا وقعتك يا داود لا يوجد مثله اعطيني اياه اللي كان قبلها بكام اصحاح بيقول ايه ليس بسيف ولا برمح ولبسوه السيف والرمح قال لهم انا ما بعرفش في الحاجات انا لم اجربها وما بعرفش استخدمها قال له بس الحقني بيه ده مفيش احسن من كده مفيش احسن من كده ايه طب ما انت عارف ان السيف ما نفعش جولياط هنا ضعف في حياة داود القضية دي مهمة ان احنا ننشغل بيها شوية اولا مفيش شخص تقريبا في الكتاب المقدس تقريبا يعني مع عظمته الا انه له اخطاء واخطاء ضخمه الحته دي بتشجعنا لان في ناس بتتضايق تقول ازاي الكتاب المقدس يذكر خطا لابراهيم وخطا لداوود وخطا بالعكس ده لو ما ذكرش الاخطاء دي كان يبقى كتاب مش صادق ويبقى الناس دول مش بشر لكن ذكر الكتاب لاخطاء ال- القديسين تؤكد ان طريق القداسه مش مستحيل كون داوود هو المحبوب بعد كل اللي عمله ده يبقى احنا كلنا ممكن نبقى محبوبين ويبقى كلنا ممكن نبقى قديسين زي داوود ويفضل كل الأجيال تشهد لينا بالرغم من ضعفاتنا لكن في حياة القديسين في ضعفات وتاخدوا بالكم ان الضعفات تيجي كده ورا بعض تكر تزحلق مع بعض هرب خوف كذب غش اتكال على ذراع بشر قلة صلاة واخدين بالكم التشكيلة دي مع بعض طلعت داود مش تمام هكمل بس عشان التشتيت وبعدين نرجع وقام داود وهرب في ذلك اليوم من أمام شاول ايه اللي خلاه يهرب لما شاف دواغ الأدومي عارف ان دواغ طبعا هيبلغ عنه برضه عاوز اقول ايه ساعات تبقى انت طبخها تمام ومتوقع انها مش هتخيب ابدا وهربت للمكان اللي مش ممكن حد يوصل لك و- و- وكتبت الكذبة اللي ما تخرش المية ومعاك دلوقتي سيف جليات وخلاص كده وبيطلع ايه حتة صغيرة كده غلط في القصة في الترتيبات يدخل لك دواغي الأدومي يبوظ لك القصة كلها آخر واحد تتوقعه تلاقيه في وشك تعرف إن كل الطبخة اللي بتعملها دي غلط هي دي سكة البشر سكة البشر دايما فيها ثغرة لازم فيها حتة غلط لازم فيها حتة هتزحلقك وقام داود وهرب إلى في ذلك اليوم من أمام شاول وجاء إلى أخيش ملك جد يا نهارك يا داود طلع من بيت ربنا على بيت الشيطان ما هو الزحلقة على كده جت دول فين دول في فلسطين ده جت دي بلد جليات شوفوا بقى الزحلقة وصلت لفين بدأ بكذبة وبعدين بيطلب أكل وشرب وبعدين بيخلي بي بي بيزحلق أبونا معاه أخي مالك عشان يعني يمشي وبعدين بيطلب سيف جليات لم يلجأ للأفود ولا طلبه ولا تعلق به وبعدين كمان لقى نفسه باظت العملية فراح يهرب عند فلسطين هو متصور بقى انه كعدو شاول يمكن الفلسطينيين يقبلوه فقال عبيد اخيش اخيش ده ملك الفلسطينيين اليس هذا داود ملك الارض يا نهارك ابيض عرفوا منين انك انت الملك ده المفروض ده سر شوفوا بقى برضه ضابط أليس لهذا كنا يغنين في الرقص قائلات ضرب شاول ألوف وداود ربواته ده دي أكتر حاجة عبقت شاول أتاري الفلسطينيين سمعوا اللي حصل أولا جلياط من جت فدمه يعني ليهم طار قديم ثانيا كان داود داود النهاردة عدو شاول لكن لا غلطته ما اتمسحتش ثانيا هم متنبئين بقى او بالفهلوه بتاعتهم متوقعين ان داود ده هو اللي هيبقى ملك بعد كده ثانيا دول هم اللي بيفتخروا بيه فده وق- يعني وقع في المصيدة تمام فوضع داود هذا الكلام في قلبه وخاف جدا واضح بقى الحكاية عمالة تتزحلق خاف جدا دي امبارح بالليل لما كنا بنتكلم على جليات مش موجودة خالص مش كده كل الشعب خايف شاول نفسه خايف داود هو ال- اللي داخل بقلب جامد جدا بشكل غريب ومش متناسب ابدا مع حجم المشكلة لكن هنا لا خاف جدا سكة العالم وحشة تفتكر انك انت هتعالج الخوف بتأمينات من الدنيا تلاقي الخوف بيزيد هتحل المشكلة بكذبة تلاقي المشكلة اتعقدت تدور تلاقي سيف جوليات تفرح بيه تلاقي الحكاية باظت خالص السيف بقى شاهد عليك واصبحوا آه، السيف اللي معلقه ده هو ده سيف جوليات بتاعنا ده هو مفيش غيره داود اللي يستاهل القتل 100 مار واضح المعنى اللي عاوز اوصله ان الاتكال على الرب خير من الاتكال على البشر الرجاء بالرب خير من الرجاء بالرؤساء سكة الدنيا فيها لعنة مؤامرات الناس الأشرار ما بتنفعش مع أولاد الله الأبرار لو دخلوا فيها حبوا يعني يعملوا زيهم لازم يفشلوا ولازم تعك معاهم ولازم يكتشفوا ان السكة دي غلط من بابها من أولها لآخرها زي ما هنشوف دلوقتي فوضع داود هذا الكلام في قلبه احنا شغالين على قلب داود فاحنا اليوم- امبارح لقينا قلبه فظيع ربنا باصص على قلبه معجب بقلبه بيختاره دونا عن كل الناس وبعدين شفنا قلبه اللي, اللي, اللي بيقف قدام جليات بإيمان مش موجود دلوقتي ايه اللي جوه قلبه خوف ورعب وقلق وتفكير بشري وحسابات بشرية وخاف جدا من أخيش ملك جد فغير عقله في أعينهم وتظاهر بالجنون بين أيديهم وأخذ يخربش على مصاريع الباب ويسيل ريقه على لحيته يا خبر أبيض إيه رأيكم في البهدلة دي بقى ها آه. بهدلة بهدلة بصوا الإصحاح ده مهم لأنه لازم نعرف إنه الاتجاه ده فيه كرامة والاتجاه ده فيه بهدلة سكة ربنا مهما كانت ضيقة فيها كرامة فيها مجد فيها توفيق من ربنا فيها انتصارات ما تتحسبش بحسابات البشر سكة الدنيا بهدلة فيها خزي فيها ذل هيضطر في الآخر يعمل نفسه مجنون و- و- ويمكن كل واحد فينا عارف يعني ايه اعتبر نفسه مجنون في تصرف قبل كده استغلط نفسه في تصرف قال انا ايه اللي خلاني اعمل كده انا كنت مجنون عشان اعمل كده ايوه لانه سكة ال- ال- اللي بعيد عن ربنا توصلك لكده رايح لجت يا داود رايح لملك الفلسطينيين رايح برجليك للناس اللي انت كنت بت... بتعيرهم وتقول آه، كيف يعيرون صفوف الله الحي بقيت بتعمل زيهم تتكلم لغتهم غير عقله في أعينهم الخطية بتعمل كده بتغير العقل يعني ايه بتخليك من شخص عاقل لشخص مجنون تفتكروا مجنون الجدريين سواء في مرقس أربعة يقول عنه الكتاب كلمة غريبة جدا يقول لم يستطع أحد أن يذلله كان يربط بسلاسل وقيود فكان يكسر السلاسل ويقطع القيود ولم يستطع أحد أن يذلله الكلام ده لو سمعه حد من الشباب يتصور أن ده كلام مثالي يا يربطوني مهما يربطوني أقطع السلاسل والقيود ومحدش يقدر يذلني حلو قوي على قد الجملة كده شكلها جميل قوي وبعدها كان يصرخ ليلا ونهارا ويقطع نفسه بالحجارة يبقى شك- سكة الدنيا فيها إغراء إيه إن محدش يقدر يذلك فيها إغراء إنك أنت بتقطع السلاسل والقيود إنك أنت بتعمل كل اللي أنت عاوزه إن هي دي السكة الصح وبعد كده بتقطع في نفسك بالحجارة وبتصوت صبح وليل ما عندكش سلام أول ما ربنا هدى الراجل ده وطلع منه لجؤون كتيبة الشياطين وجدوه جالسا لابسا عاقلا يبقى التغيير الروحي بيجعل الإنسان إنسان متعقل إنسان متزن إنسان هادي إنسان عاقل في قراراته التفكير اللي فيه خطية أو التفكير العالمي الشيطاني بيخلي الإنسان مجنون في تصرفاته يمكن في لحظة يكتشف جنونه زي ما داود هيكتشف لكن مش دايما بيكتشف الإنسان لأن كلنا صعبان علينا من داود دلوقتي فقال أخيش لعبيده هو ذا تارون الرجل مجنونا سمعها من مين من الملك اللي كان يعني معتبر نفسه جلد وذله بقى الملك بيبص له ويضحك ويقول انتوا جايبين لي واحد مجنون فلماذا تأتون به إلي ألعلي محتاج إلى مجانين حتى أتيتم بهذا ليتجنن علي أهذا يدخل بيتي وطرده فذهب داود من هناك ونجا إلى مغارة عجلام وهناك قال مزمور عشان نسمع بقى تقييمه للإصحاح تعالوا نفتح مزمور إيه 34 وبعدين 56 مزمور 34 مزمور مشهور بس بس شوفوا لأنه ربطة المزمور بالحدث هتفرق في فهمه كتير تلاحظوا مكتوب عنوان كده تحت المزمور لداود عندما غير عقله قدام أبي مالك ده الاسم الثاني لملك فلسطين فطرده فانطلق يبقى هو ده المزمور اللي اتقال لما داود عمل فيها مجنون وطردوه بصوا بقى بيقول ايه تعالوا نفهم ايه ايه مغزى الكلام ده بقى في المزمور ايه علاقته بالحدث أبارك الرب في كل حين دائما دائما تسبيحه في فمي بالرب تفتخر نفسي يسمع الودعاء فيفرحون عظموا الرب معي ولنعلي اسمه معا طلبت إلى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي أنقذني نظروا إليه واستناروا ووجوههم لم تخجل هذا المسكين صرخ والرب استمعه ومن كل ضيقاته خلصه ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم ذوقوا وانظروا ما أطيب الرب طوبى للرجل المتكل عليه اتقوا الرب يا قديسيه لأنه ليس عوز لمتقيه الأجبال احتاجت وجاعت أما طالب الرب فلا يعوزهم شيء من الخير هلم أيها البنون استمعوا إلي فأعلمكم مخافة الرب من هو الإنسان الذي يهوى الحياة ويحب كثرة الأيام ليرى خينا صم لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش حد عن الشر واصنع الخير اطلب السلام واسع وراءها عين الرب نحو الصديقين وأذنا إلى صراخهم وجه الرب ضد عامل الشر ليقطع من الأرض ذكرهم أولئك صرخوا والرب سمع ومن كل شدائدهم أنقذهم قريب هو الرب من المنكسر القلوب ويخلص المنسحق الروح كثيرة هي بلايا الصديق ومن جميعها ينجيه الرب يحفظ جميع عظامه واحد منها لا ينكسر الشر يميت الشرير ومبغض الصديق يعاقبون الرب فادي نفوس عبيده وكل من اتكل عليه لا يعاقب فهمتوها ولا لسه نقول كم حتة فيها كده اسمعوا أيها البنون أعلمكم مخافة الرب ده درس عملي اوعى تغلط بلسانك تاني لأن أنا لسه ما قلتلكوش بعد كده إن شاول هيشوف هيحصل إيه أول ما ابتدى قال أبارك الرب كل حين في كل حين تسبيحه في فمي هو اعتبر إنه أنا مش مصدق إن أنا عدت يعني مع العك اللي أنا عملته ده كان لازم أتقتل كان لازم أتقتل من شاول من دواغ من من أجوع وبعدين من فلسطين لكن بالرغم من ده كله ربنا في الآخر سامحني وسترني فاهمين ازاي هنا أبارك الرب في كل حين مليانة مشاعر خجل خلي بالكم التائب أكتر واحد يعرف يسبح يعني ساعات الواحد يفتكر ان التسبيح مرتبط ان الواحد يعني يبقى فرحان بره. لا ده اكتر واحد يعرف طعم التسبيح والشكر والتبريك لربنا الشخص اللي خجلان من ربنا اللي حاسس انه بقى معقول يا رب بعد كل اللي انا هبلته ده انت لسه معايا عديتها على خير صدقوا مشيت الحكاية ملاك الرب حال حول خائفي وينجيهم ده احساس ان بالرغم من كل اللي عمله كان في ملاك ملازمه يحل حواليه أو يحوم حواليه ونجاه فهو برضه حاسس بفخر وبعرفان لربنا بالرغم من اللخبطة اللي عملها هنا بيديه ملخص الخبرة بيقول له صون لسانك عن الشر وشفتيك عن التكلم بالغش حد عن الشر واطلب السلامة واسعى وراءها عيني الرب على الصديقين ربنا ما بيسيبش ولاده لكن دي يعني خبرة هو شافها ان لما اتكلت على البشر كنت هضيع الدنيا اتقوا الرب يا قديسيه يعني يعني يا بتوع ربنا ما تنسوش ربنا ما تبصوش للدنيا طوبى للمتكلين عليه برضو ده ده اكتشاف اكتشفه يعني طول ما كنت متكل عليه كانت الدنيا ماشية من ساعة ما فكرت في الدنيا والناس بضاعت هو أصله ممكن يكون اللي وقعه في الشك إيه إن كان ربنا معايا سايبني اتلطش ليه وشاول يجري ورايا ليه كتير من الناس تلخبط لما يتقرص عليها بحجة إنه هو ربنا سايبني ليه ودي تبقى مدخل الزحلقة هو سايبني عشان الدنيا ملخبطة في بلاوي في حياتي كتير يبقى أنا ربنا مش معايا ويبتدي بقى يلخبط لكن هو اكتشف انه بالرغم انها كثيرة بلايا الصديقين ولكن من جميعها ينجيهم الرب يعني هو اللي سامح ان شاول يجري ورايا لكن كمان هو قادر ينجيني في الاخر بص طبعا انا كوني بتحامل بتحامل على داود انا عاوز بس اظهر معنى معين لكن هو ممكن قوي الواحد يقول غصب عنه اتزحلق لكن في سلوكيات معينة لا تناسب أولاد الله أو حتى لو اضطروا يعملوها مضطر يقول له يا رب طب كمل لي الخدعة وخلاص يعني وفقني فيها وخلاص عكت عكت أو أنا لخبطت لخبطت عمل مجنون لكن هي في الآخر لما نبص للقصة نحس لا مش ولاد ربنا مش سكتنا ما نعرفش طبعا البديل كان إيه كان ممكن يروح يقول لهم أنا يا جماعة هربان من شاول ما يكذبش بغض النظر هيقبلوا الكاهن ولا هيقول له لا يا حبيبي معلش مش هقدر اخليك عندي لان شاول يموتنا فيها انا عاوز بس عشان اكد على لان التصرف كان خطا نرجع نقرا اللي حصل نتيجة اللي عمله اصحاح 22 هقرا بس سطرين معلش صمويل الاول 22 فذهب داود من هناك ونجا الى مغارة عدلان هنسيب داود بقى ونشوف اللي حصل بعد كده وسمع شاول انه قد اشتهر داود والرجال الذين معه وكان شاول مقيما في جبعه تحت الأسل في الرامة ورمح بيده وجميع عبيده وقوفا لديه فقال شاول لعبيده الواقفين لديه اسمعوا يا بنيامينيون هل يعطيكم جميعكم ابن يس حقولا وكروما هل يجعلكم جميعا رؤساء ألوف ورؤساء مئات حتى فتنتم كلكم علي وليس من يخبرني بعهد ابني مع ابن يس كلكم بتخونوني حتى فيكم عاوز يقول لي ان يونسان متعاهد مع داود علي وليس منكم من يحزن علي او من يخبرني بان ابني قام اقام عبدي علي كمينا كهذا اليوم فأجاب دواغ الأدومي الذي كان موكلا على عبيد شاول وقال قد رأيت ابن يسى آتيا إلى نوب إلى أخي مالك ابن أخي طوب فسأل له من الرب وأعطاه زادا وسيف جليات الفلسطيني أعطاه إياه فأرسل الملك واستدعى أخي مالك ابن أخي طوب الكاهن وجميع بيت أبيه الكاهن الذين في نوب فجاءوا كلهم إلى الملك فقال شاول اسمع يا ابن أخي طوب فقال هأنذا يا سيدي انتوا عارفين إن شاول خلاص مفتري ما بيحترمش كاهن ولا غيره فقال له شاول لماذا فتنتم علي أنت وابن يس بإعطائك إياه خبزا وسيفا وسألت له من الله ليقوم علي كامنا كهذا اليوم أجاب أخي مالك الملك وقال ومن من جميع عبيدك مثل داود أمين وصهر الملك هو جوز بنته فعلا وصاحب سرك ومكرم في بيتك فهل اليوم ابتدأت أسأل له من الله حاشا لي لا ينسب الملك شيئا لعبده ولا لجميع بيت أبي لأن عبدك لم يعلم شيئا من كل هذا صغيرا أو كبيرا والحقيقة الراجل مع حق وما كانش يعرف انه هربان وفي عداوة فقال الملك موتا تموت يا اخي مالك انت وكل بيت ابيك وقال الملك للسعال واقفين لديه دوروا واقتلوا كهنة الرب لان يدهم ايضا مع داود ولانهم علموا انه هارب ولم يخبروني فلم يرضى عبيد الملك ان يمدوا ايديهم ليقعوا بكهنة الرب العبيد خافوا يعني برضو الكهنة يعني استحرمت فقال الملك الملك لدواغ دواغ الجاسوس دور أنت وقع, وقع بالكهنة فدار دواغ الأدومي وقع هو بالكهنة وقتل في ذلك اليوم 85 رجل لابسي أفود كتان كلهم عندهم الصدرة يعني كلهم بتوع ربنا وضرب نوب مدينة الكهنة بحد السيف الرجال والنساء والأطفال والرضعان والثيران والحمير والغنم بحد السيف فنجا ولد واحد لأخي مالك بن أخي طوب اسمه أبياثار وهرب إلى داود وأخبر أبياثار داود بأن شاول قتل كهنة الرب فقال داود لأبي أثار علمت في ذلك اليوم الذي فيه كان دواغ الأدوم هناك أنه يخبر شاول أنا عرفت أول ما شفت دواغ إن المصيبة دي هتحصل أنا سببت لجميع أنفس بيت أبيك هو بيقول أنا السبب يعني هو عارف إنه غلط بالتصرف ده أنا سببت لجميع أنفس بيت أبيك أقم معي لا تخف الذي يطلب نفس يطلب نفسك ولكنك عندي محفوظ خليك معايا وأنا مسؤول عنك من هنا ورايح هنبص بس على مزمور 56 نشوف ايه علاقته كمان بالقصة دي يقول مذهبة لداود عندما أخذه الفلسطينيون في جت فده غالبا نفس الموقف برضو أو بعض المفسرين بيعتقد أن المزمور ده اتقال في نفس الموقف أبعدها أبلأها أو أثناءها لكن هي القصة فلسطين في جت وداود يبقى ما فيش غير الحتة دي ارحمني يا الله لأن الإنسان يتهممني واليوم كل محاربا يضايقني تهممني أعدائي اليوم كله لأن كثيرين يقاومونني بكبرياء في يوم خوفي أنا عليك أتكل الله أفتخر بكلامه على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنعه بي البشر اليوم كله يحرفون كلامي علي كل أفكارهم بالشر يجتمعون يختفون يلاحظون خطواتي عندما ترصدوا نفسي على اسمهم جازهم بغضب اخضع الشعوب يا الله تيهاني راقبت اجعل أنت دموعي في ذقك ذقك دي يعني جرابك حوش دموعي عندك أما هي في كفرك حينئذ ترتعد ترتد أعدائي للوراء في يوم أدعوك فيه هذا قد علمته لأن الله لي الله أفتخر بكلامه الرب أفتخر بكلامه على الله توكلت فلا أخاف ماذا يصنعه بي الإنسان اللهم علي نزورك أوفي ذبائح شكر لك لأنك نجيت نفسي من الموت نعم ورجلي من الزلق لكي أسير قدام الله في نور الأحياء ماشية مش كده تمشي فيها توبة ارحمني يا رب وفيها تراجع إلى الاتكال على الله عمال يأكد الله أفتخر بكلامه على الله توكلت فلا أخاف كأنه مش هعمل كده تاني أبدا وفي نفس الوقت في صراع قاموا عليا ناس كتير بيتهموني بتهم كتير عليا كبرائهم اجعل دموعي في ذقك هو محتاس وعمال يبكي هل يبكي بعد ما عرف ان الكهنة اتقتلوا بسببه يمكن يعني تيهاني راقبت الحتة اللي ابتدينا بيها يعني انا تايه وانت شايف طب يعني اعمل حاجة يا رب انا مش عارف اتصرف وفي الاخر لانك نجيت نفسي من الموت نعم نعم ده احساس يعني عارفين فعلا حصل نعم ورجلي من الزلق يعني لحقتني قبل ما اضيع خالص كنت بتزحلق لكن انت مسكتني قبل ما اخلص ليه ربنا سمح او ترك داود يخطئ بصوا يا جماعة في الاخر ما ضعش هو ضعف واتلخبط لكن ما ضعش لانه لسه عاوز ربنا ولسه شاري ربنا وده الفرق بين واحد عاوز ربنا وبيضعف وبين واحد ساب ربنا زي شاول احنا كلنا شبه داود في دي كلنا عاوزين ربنا بس بنقع وبنضعف وبنلخبط واللخبطة احيانا تبقى احنا نفسنا نقرف من نفسنا عليها لكن القصة ما خلصتش وربنا هيستر ويبارك ويكمل معانا